أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج خط الزمن وما زلنا مع قصة فلسطين في الحلقة اللي فاتت شفنا الجهد العظيم اللي عمله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وكيف حرر فلسطين بكاملها شفنا أثار موقعة حطين شفنا فتح معظم الساحل الفلسطيني أو كل كل الساحل الفلسطيني تقريبا ما عدا قلعة أو قلعتين واستطاع طبعا تحرير مدينة القدس المباركة واستطاع أن يحقق يعني إنجازات فعلا سطرت في التاريخ بدماء المسلمين وبجهود المسلمين وبعرق المسلمين وهي من أعظم الانتصارات في تاريخ الأمة الإسلامية وقلنا أن هو حط في اعتباراته أنه يسقط مملكة بيت المقدس بكاملها وإحنا عارفين مملكة بيت المقدس لم تقف حدودها عند فلسطين فقط بل أخذت أيضا نصف لبنان واتجه بجيوشه إلى لبنان وحرر بيروت وحرر صيدا وحرر بعض المناطق الأخرى في لبنان كذلك حرر الشوبك والكرك ودولة موجودين دلوقتي في الأردن يعني كان مترصد لكل بقايا مملكة بيت المقدس لكن الحقيقة إذا كنا في الحلقة اللي فاتت تعرضنا لمواقف كثيرة سعيدة في تاريخ الأمة الإسلامية فالحلقات دي للأسف الشديد هنتعرض لأزمات كثيرة مرت بالأمة الإسلامية في زمان صلاح الدين الأيوبي وبعد زمانه رحمه الله بنقول ان صلاح الدين الايوبي في كل هذه الفتوحات العظيمه حقق انجازات هائله لكنه كعامه البشر لابد ان يقع في اخطاء ونحن لا نقول اننا نخطئ او اننا نستطيع ان نرتقي الى مستوى صلاح الدين الايوبي حتى نعترض على افعاله او اقواله ولكن التاريخ والذي فعل ذلك والاراء التي اخذت في بعض المواقف وانتقدها المؤرخون بشكل عام وراينا الاثار السلبية لمثل هذه القرارات وإحنا الحقيقة بنمسك على صلاح الدين الأيوبي مع عظم قدره وجلالة مكانته بعض الأخطاء البسيطة لكن كان لها آثار ضخمة وكبيرة منها على سبيل المثال أنه ترك مدينة صور بلا فتح وإحنا قلنا قبل كده أن صور أحد المدن اللبنانية التابعة لمملكة بيت المقدس وهرب إليها الكثير من الصليبيين وعندما سحق الصليبيون في حطين أسرع الصليبيون من كل المدن الساحلية في فلسطين وفي غيرها بالتوجه إلى مدينة صور وحاصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله صور فعلا ولكن الجيش الذي معه لم يصبر على هذا الحصار وطلب أن يستريح وأن يرفع الحصار عن مدينة صور وخاصة أن الحصار كان يتم في فصل الشتاء وكان الجو باردا جدا فقبل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على مضض وما كان له أن يقبل حقيقة لأن معظم القوة الصليبية كانت موجودة في منطقة سور وكان يعني شوية نتعب أكتر وشوية نجهد أكتر ونخلص خالص من قصة مملكة بيت المقدس ونقفل الملف كله لكن اللي حصل إنها اتثابت وده كان موطن لنشأة جديدة للصليبيين في أرض فلسطين وفي أرض الشام وعلى فكرة اللي راجع التاريخ هيلاقي نفس الموقف حصل في الأندلس قبل كده وترك المسلمون مكانا صغيرا جدا في الأندلس دون فتح كان اسمه الصخرة ومن هذه الصخرة سقطت الأندلس بعد ذلك من هذه المنطقة سقطت الأندلس كذلك صلاح الدين طبعا أعلن بعد كده عن ندمه على أنه هو لم يستمر في حصار سور لكن خلاص كان فعلا الصليبيون تجمعوا من كل مكان في مدينة سور ووصلت أعدادهم إلى الآلاف احنا بس عايزين نقول الناس اللي طلعت الفرسان اللي خرجوا من القدس دون قتل أو دون إصابة من المسلمين كانوا ستين ألف فتخيل بقى لما يجمع كل الصليبيين المحاربين في أرسوف وفي يافا وفي عكا وفي حيفا وفي غيرها من مدن فلسطين المباركة كل دول راحوا لصور فطبعا كانت أزمة كبيرة الخطأ الثاني اللي وقع فيه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وهو إطلاق جاي لوزينان اللي هو ملك بيت المقدس بعد 8 شهور تقريبا من أسره في بيت المقدس في طبعا احداث حطين اسر فقعد مسؤول 8 شهور ثم اتفق معه صلاح الدين على ان يطلق سراحه في نظير ان يذهب الى فرنسا لكن طبعا صلاح الدين الايوبي رحمه الله عنده خبره كبيره بالصليبيين ويعرف انهم يخونون العهود وان ده شيء متكرر في حياتهم فما كان له ابدا ان يثق في كلمات جاي لوزينان وخاصه ان هناك جيوش ضخمه زي ما قلنا متجمعه في سور واللي حصل بالفعل ان جايلو زينان خان الاتفاقيه ورجع الى مدينه صور ولم يذهب الى فرنسا ومن مدينة صور أخذ الجيوش المتجمعة هناك وبدأ يقاتل صلاح الدين الأيوبي من جديد وخرج في منتصف رجب سنة 585 من الهجرة يعني بعد تقريبا سنتين من فتح بيت المقدس وبعد سنتين وشهرين من موقعة حطين العظمى خرج بجيوشه الصليبية إلى مدينة عكا الفلسطينية مدينة عكا قريبة جدا من مدينة صور أقل من 50 كيلومتر في شمال فلسطين فخرج اليها طبعا صلاح الدين الايوبي شاف هذا الموضوع ويعني غضب جدا من خيانه جايل زينان لكن بعد ايه بسرعه راح عشان ينقذ عكا رحمه الله فخد الجيوش وانطلق الى مدينه عكا وارسل يعني جيش كبير مقدمه لجيشه ليصل, ليصل الى مكان الى عكا قبل ان يصل الى الجيش الصليبي وبالفعل وصل اليها الجيش المسلم ودخل عكا وسيطر على المحاور في داخل عكا لكن وصل الجيش الصليبي قبل ان تصل القوه الرئيسيه لجيش صلاح الدين الايوبي وهذا الجيش الصليبي حاصر عكا من اطرافها الاربعه وبقول اطرافها الاربعه طبعا لان عكا مدينه ساحليه ففي ثلاث اطراف على البر والطرف الرابع البحر كانت فيه سواع كانت فيه سفن صليبيه حاصرت البحر فاصبح الحصار محكما على عكا وفي داخلها المسلمون. انقلبت الايه كنا من شهرين او كنا من سنتين بنحاصر عكا في زمان صلاح الدين في اول يعني انتصاراتنا بعد موقعة حطين حاصرنا عكا وكان جواها الصليبيين ثم سقطت عكا بفضل الله عز وجل واخذ المسلمون المسلمون غنائم لا تحصى وكان انتصار مجيد دلوقتي الصليبيون هم الذين يحاصرون مدينة عكا وطال الحصار على المسلمين طبعا صلاح الدين رحمه الله جيب الجيش بتاعه وحاول أن ينقذ عكا من هذا الحصار لكن الحقيقة لم يستطع لقوة الجيوش الصليبية وكثرة أعداد الجيوش الصليبية في هذه المنطقة واضطر رئيس الحامية في عكا رئيس حامية مسلم كان اسمه سيف الدين المشطوب اضطر إلى أن يعقد اتفاقية مع الجيش الصليبي الكلام ده بعد قد ايه؟ الكلام ده بعد سنتين كاملتين من الحصار طبعا موقف كان صعب جدا. انا عايز اقول ان في قضيه خطيره جدا حصلت برضو نتيجه هذا الوضع اللي هو وجود مجموعه من الصليبيين في مدينه صور ووجود جايل الجنان ووجود الحميه لاعاده مملكه بيت المقدس من جديد حاجه خطيره جدا وهي استنفار اوروبا لنجده الصليبيين في بيت المقدس. وهذا هو الاستنفار الثالث الكبير طبعا في استنفارات كثيرة في التاريخ مرت بنا صغيرة لكن في ثلاث استنفارات كبرى الاستنفار الأول اللي بنسميه الحملة الصليبية الأولى ودي بداية احتلال العالم الإسلامي وقلنا إن دي كانت طبعا حملة ناجحة جدا استطاعت أن تؤسس أربع ممالك في داخل الوطن الإسلامي أو البلاد الإسلامية والحملة الثانية اللي استنفرت بعد سقوط الرها وديت اللي استقبلها نور الدين محمود ويعني استطاع أن يردها بكاملها وردت خاسرة لم تحقق أي نوع من النتائج وهذه الحملة الصليبية الثالثة تجهز من أوروبا لنجدة الصليبيين في منطقة عكا وفي منطقة سور وجاء على رأس هذه الحملة جيوش ضخمة جدا أذكر منها جيش مملكة النمسا وألمانيا كان مملكة واحدة وكان على رأسها واحد اسمه فريدريك بارباروسا وكان من أكبر أمراء وملوك أوروبا واحد تاني مشهور جدا جدا في التاريخ وهو ريتشارد الملقب بقلب الاسد ملك انجلترا وفليب اوجست ملك فرنسا يعني حمله الملوك والامراء كل قائد جيش ملك او امير طبعا ديت من اقوى الحملات الصليبيه مطلقا الجيش الالماني فقط الالماني النمساوي كان قوامه 200 الف مقاتل طبعا جيش رهيب وخطير جدا وكان يفرض سيطره كبيره جدا على قطاعات ضخمه من اوروبا، لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى سلم وما يعلم جنود ربك الا هو، هذا الجيش اخترق منطقه اسيا الصغرى وغرق فريدريك بربروسا وهو يستحم في الماء، يعني كان بيستحم في احد الانهار غرق سبحان الله ومات وحصل انتكاسه كبيره في الجيش النمساوي وحصل في نوع من من الصراع بين قواده وبين زعمائه ويعني استطاع المسلمون الموجودون في كل هذه المناطق في اسيا الصغرى في منطقه الشام وفي غيرها ان يترصدوا بهذا الجيش وطبعا حميه حطين وانتصارات حطين وما تلاها من انتصارات كانت موجوده فاستطاع المسلمون ان يحققوا انتصارات كثيره على هذا الجيش الالماني النمساوي ووصل الى بيت المقدس او وصل الى منطقه عكا من هذا الجيش كم جندي؟ حسب الروايه النمساويه 5000 جندي يعني من 200 ألف جندي ألماني ونمساوي حوالي 195 ألف فنوا في الطريق ولم يبقى إلا خمسة آلاف فقط لكن المشكلة الكبرى كانت في الجيش الإنجليزي والجيش الفرنسي وطبعا دي كانت من أكبر برضو الجيوش ال ال الأوروبية بصفة عامة الجيوش دي كلها وصلت إلى ساحل عكا وحصرت عكا من البحر ومن البر وزي ما قلنا سيف الدين المشطوب ملقاش قدامه حل الا انه يعقد اتفاقيه رغما عن انف صلاح الدين الايوبي رحمه الله، يعني صلاح الدين ما كانش عايز هذه الاتفاقيه لكن تمت هذه الاتفاقيه بدون علم صلاح الدين لان ما كانش في سهوله في الاتصالات بين الفريقين لوجود الجيش الصليبي محاصر لمدينه عكا من كل الجوانب. وفي هذه الاتفاقية سلم سيف الدين المشطوب المدينة بكاملها وسلم كل العدد والسلاح بل وأقر أن يدفع 200 ألف دينار للصليبيين في نظير إطلاق الأسارة الذين سيأخذهم الصليبيون كرهن حتى تؤدى هذه الدية الكبيرة طبعا التسليم ده ما كانش على رغبة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله حصار شديد جدا من البر ومن البحر قوات صليبية هائلة على رأس هذه القوات دلوقتي ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا ومعاه فيليب أوجست ملك فرنسا ومعاه طبعا القوات الصليبية اللي كانت موجودة في مدينة صور بقيادة جاي لوزينان ملك بيت المقدس القديم وصلاح الدين الأيوبي كان محاصر قوات الصليبية اللي محاصرة مدينة عكا واضطر سيف الدين المشطوب اللي هو أمير عكا أن يسلم المدينة إلى الصليبيين بعدة شروط منها الاحتفاظ بمجموعة من الأسرى المسلمين إلى أن يتم دفع 200 ألف دينار دية لإنقاذ هؤلاء المسلمين صلاح الدين طبعا لما عرف الكلام ده أنكره بشدة لكن ما قدرش يتصرف بدأ يجمع المبلغ المطلوب وبالفعل يعني طبعا جمع مبلغ زي ده مبلغ ضخم وكبير اضطر ان هو يراسل يعني اكثر من مدينه في مملكته وبدا بالفعل جمع جزء ضخم من المبلغ والباقي كان بيتجمع وكان خايف جدا صلاح الدين الايوبي ان هو يسلم هذه المبالغ الى الصليبيين ولا يطلق الصليبيون الاساره لان طبعا متعود على خيانه العهود من الصليبيين فطلب طلب يعتبر من الطلبات البسيطه جدا والمنطقيه جدا ان يحصل نوع من الرهن يعني أن توضع هذه الأموال في جهة ثالثة وتكون محكمة بين الطرفين وأن تسلم الأموال بعد تسليم الأسرة أو أن يحلف الداوية من الداوية الداوية دي فرقة من الفرق الشديدة جدا العسكرية في داخل الجيش الصليبي وكانت عندها يعني تمسك كبير بالدين وترى أن الحنث في اليمين أمر عظيم لا تأتيه فقال خلاص الدوية هذه تحلف أن أنتم هترجعوا الأسرى المسلمين إلى المسلمين ويسلم الأموال لكن رفضت الداوية تخيل رفضت الداوية أن تحلف لأنها لا تثق بملوك الصليبيين يعني حتى الفرقة العسكرية الدوية النصرانية اللي موجودة في الجيش الصليبي لا تثق بيمين هؤلاء الملوك والأمراء الصليبيين فتوقف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عن دفع الأموال وشاف نشوف حل لهذا الموقف ريتشارد قلب الأسد لم ينتظر هذا التوقف وأخرج ثلاثة آلاف أسير مسلم وقتلهم بالسيف أمام أعين المسلمين طبعا جريمه كبرى ووصمه عار في جبين اوروبا بكاملها وهو ده ريتشارد قبل الاسد اللي بتصوره وسائل الاعلام كثيرا على انه شخصيه رحيمه وشخصيه دينيه وشخصيه اتت لاهداف نبيله وعليا طبعا هو انسان زي ما انتم شايفين خائن للعهد قاتل للاسرى مخالف للاتفاقيات يعني انسان عنده مخالفات كثيره جدا لا تقبل ابدا وكل سيرته بعد كده بتبقى عباره عن محاوله اثبات الصيت والشهره له بصرف النظر عن قضايا بيت المقدس او قضايا الصليبيين او قضايا المسيح او ما الى ذلك من امور تشغل الدين الدينيين كما يقولون فطبعا كان موقف صعب جدا هجم صلاح الدين الايوبي على الصليبيين بعد هذا الحادث الاليم وتمت عده معارك بينه وبين الصليبيين لكن لم يصل الى نتيجه طبعا جيش صلاح الدين الايوبي كان اصغر بكثير من جيوش الصليبيين المجتمعه فوقفت الحروب وانتهى الامر في النهايه الى وقوع مدينه يافا ايضا في يد الصليبيين ووقوع مدينه ارسوف ووقوع مدينة عسقلان الحقيقة كانت أزمة كبيرة واضطر صلاح الدين رحمه الله في 21 شعبان سنة 588 يعني بعد حوالي سنة سنة إلى عدة شهور من سقوط عكا إلى عقد صلح الرملة مع الجيوش الصليبية وعقد بالفعل هذا الصلح وكان يعني من نتائج هذا الصلح والهدنة أن تسلم مدينة يافا وقيسارية وأرسوف وحيفا وعكا إلى الصليبيين وطبعا المدن دي بالفعل كانت في إيدين الصليبيين فأقرهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على أن تبقى هذه المدن في أيديهم وتبقى مدن اللد والرملة والناصرة في يد المسلمين وذلك لمدة ثلاثة سنوات وثلاثة شهور طبعا يهمنا جدا نقف وقفة مع هذه الهدنة ونقول أن هذه الهدنة شرعية تماما بشروط وهذه الشروط وفى بها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله والشرط الأول أن تكون هذه الهدنة ليس فيها إقرار دائم للصليبيين أو لغيرهم من أعداء الأمة على امتلاك قطعة من أراضي المسلمين مهما صغرت هذه القطعة صلاح الدين لم يقرهم على امتلاك هذه الأماكن أبدا آه، إلى آه، يعني آه، آخر حياتهم ولكنه أقر فقط لمدة ثلاث سنوات وثلاثة شهور الحاجة الثانية أن يكون هذه المدة مؤقتة بميعاد معين وده اللي عمله صلاح الدين زي ما قلنا والحاجة الثالثة مهمة جدا أن يمتلك الطرف المسلم القدرة على ردع الطرف الصليبي أو على طر- ردع أعداء الأمة إن هم خالفوا المعاهدة لأنه من المعتاد أن يخالفوا وهذا ما كان آه، يعني يتمسك به صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يبقى تم صلح الرملة واستقرت مملكة صغيرة لبيت المقدس جديدة بدءا من يافا ووصولا إلى مدينة صور آه، في لبنان ده طبعا نصف الساحل الشمالي ال- الفلسطيني وجزء من الساحل الجنوبي للبنان واستطاع يعني ال- نشر جيشه في كل صلاح الدين الايوبي في كل مد- مدن فلسطين وبعد صلح الرمله بستة شهور فقط آن للجسد المتعب جسد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن يستريح وتوفي رحمه الله في 27 صفر سنة 589 من الهجرة مات السيد الأجل والملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وكانت صدمة ضخمة جدا للمسلمين لعلها من أكبر الصدمات التي مرت بهم منذ انتهاء جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الكارثة الكبيرة في موت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم تكن فقط بفقد زعيم من أعظم الزعماء في تاريخ الأمة الإسلامية ولكن في الوضع الذي آلت إليه الأمة بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وده يخلينا نتطرق الى آه، خطا انا اعتبره برضو احد الاخطاء التي ما كان ينبغي آه، ان تتم وهو عدم استخلاف شخصيه قويه مدربه على قياده الامه بعد وفاه صلاح الدين الايوبي. طبعا الموت جه بشكل مفاجئ صلاح الدين الايوبي ما كانش لسه كمل 60 سنه فلعل ال- التوقعات ما كانتش آه، يعني كبيره بان يحدث الوفاه في هذا الوقت لكن طبعا آه، لكل امه اجل ممكن يموت في اي لحظه كان لازم يكون في خليفه قوي مدرب ويعني معرف لاساليب اداره الامه الاسلاميه ويتفق عليه الجميع حتى لا تحدث كوارث بعد موته وده اللي حصل للاسف الشديد ان بعد موت صلاح الدين الايوبي انفرط عقد الامه الاسلاميه بشكل مبالغ فيه يعني تصارع على الحكم بعد وفاه صلاح الدين الايوبي, الأيوبي عده قوى ثلاثه منهم من اولاده يعني الافضل والعزيز والظاهر الثلاثه من اولاد صلاح الدين الايوبي تصارعوا على الحكم واحد خد مصر واحد خد حلب وشرق سوريا واحد خد دمشق وما حولها ومع دم- مع دمشق خد القدس وواحد آه، اخو صلاح الدين العادل آه، خد منطقة الأردن بما فيها حصن الشوبك والكرك وأخو صلاح الدين ال- الثاني توران شاه أخذ اليمن والحجاز يعني تفرق آه، دم الأمة الإسلامية بين الإخوة والأعمام طبعا كان شيء آه، قاسي جدا وللأسف الشديد مش بس حصلت هذه الفرقة لا حصلت كمان صراعات ومنازعات بين هؤلاء بين الإخوة وبين الأعمام وكانت هذه الصراعات في بعض الأحيان صراعات دامية يموت فيها أعدادنا المسلمين وخلي بالك الناس اللي بتموت ديت كتير منها هو اللي انتصر في موقعة حطين هو اللي انتصر في موقعة فتح بيت المقدس وانتصر في تحرير معظم مدن فلسطين ده شيء طبعا بيخلينا نصاب بالدهشة لكن نرجع تاني ونفتكر حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم هو ده اللي حصل وقع فيه المسلمين المسلمون طبعا كانوا يمتلكون آه، آه، أماكن واسعة جدا آه، مملكة صلاح الدين الأيوبي كانت تضم مصر وتضم سوريا بكاملها ولبنان والأردن وأجزاء من تركيا وأجزاء من العراق والحجاز بكاملها واليمن يعني مملكة واسعة جواها أكثر من سبع ثمان دول من عهدنا المعاصر فعند وفاة صلاح الدين الأيوبي تنافس أبناؤه وإخوانه على هذه الأملاك الواسعة وحصل صراعات مخزية حقيقة بين هؤلاء وأزمة كبيرة مرت بها الأمة الإسلامية ولولا لطف الله عز وجل بأن الصليبيين أصلا كانوا في حالة ضعف لا انفرط العقد تماما واحتلت الكثير من بلاد المسلمين أفضل هؤلاء أفضل هؤلاء المتصارعين كان العادل اللي هو أخو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم يكن على مستوى صلاح الدين الأيوبي لكنه كان أفضل هؤلاء المهم أنه بعد تسع سنوات كاملة من الصراع بين المسلمين استطاع العادل أن يفرض سيطرته على الأمور وأن يوحد من جديد مملكة مصر والشام وغيرها من الأماكن تحت سيطرة واحدة ولكن للأسف في غضون هذه الفترة سقطت بيروت في يد الصليبيين طبعا وجود مثل هذا الصراع بين الإخوة شجع أوروبا أن هي تبتدي تجمع من جديد قوة عشان تحارب المسلمين الكلام ده زي ما قلنا صلاح الدين مات سنة 589 من الهجرة وقعد العادل وإخواء وأبناء صلاح الدين في صراع تسع سنوات لحد سنة 598 من الهجرة إلى أن وحد العادل البلاد جميعها تحت قيادة واحدة عندما توحدت البلاد الإسلامية تحت قيادة واحدة شعرت أوروبا بالخطر الشديد وبالتالي بدأت تحمس الأوروبيين على القيام بحملة صليبية رابعة لتقوم بالفعل الحملة الصليبية الرابعة في سنة 599 من الهجرة وده بيوافق 1202 ميلادية لكن سبحان الله هذه الحملة الصليبية الرابعة انحرفت عن هدفها كانت راح تحارب المسلمين في الشام وفي القدس وفي غيرها من بلاد المسلمين واتجهت إلى القسطنطينية اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية عندما رأت فيها شيئا من الضعف ومع ان دولة نصارى ودولة نصارى الا ان الحملة الصليبية الرابعة نزلت على القسطنطينية واجتاحتها وقتلت ال ال الامبراطور البيزنطي انذاك واستطاعت استعمار واحتلال مدينة القسطنطينية العتيقة وفرضت هيمنتها على كل أملاك الدولة البيزنطية وكانت هذه الحملة في معظمها من فرنسا وظل الحكم الفرنسي للقسطنطينية ولأملاك الدولة البيزنطية 57 سنة متصلة إلى سنة 659 من الهجرة وطبعا مش هقول لكم على كم الذباء المذابح وكم الاغتيالات وكم السرقات وكم الاغتصابات التي قام بها النصارى الكاثوليك الاوروبيون مع اخوانهم النصارى الارثوذكس في القسطنطينيه ودي طبعا علامه من علامات ضياع الدين تماما من قضية الحروب الصليبية يا ترى أوروبا هترضى بهذا الوضع يا ترى مش هتقوم حملة تانية لحرب المسلمين يا ترى موقف العادل هيكون إيه في مصر والشام بعد توحيد الدولتين في دولة واحدة ده بإذن الله نعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته